بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم بنكمل قصص ال- القرآن خدنا يجي دلوقتي 19 ولا 18 قصة من قصص ال- القرآن قصة النهاردة عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو بينصحه بس هنبدأ من الأول خالص آه، لقمان في صورة في القرآن اتسمت باسمه وانت لما تقول كلمة سورة اتسمت باسم واحد انت متخيل اي شرف واي مكانة واي تكريم يعني هذا الكتاب معجزة من الله تبارك وتعالى ال- ال- البحر معجزة والسماء معجزة والنجوم معجزة والكون معجزة والقرآن معجزة وكل حرف في القرآن معجزة فتخيل لما ربنا يذكر اسم واحد في القرآن ده يعني وده لما تقابله يوم القيامة ده اللي ذكر في القرآن لا ده مش يذكره في القرآن ده يخلي صورة باسمه في القرآن باسمه هو اي مكان ومش كده وبس ده يذكره ويذكر ان هو حكيم واحنا طول عمرنا بنقول لقمان الحكيم هو احنا جبناها منين جبناها من القران آه ان ان ان, إن ال- اول ايه من ايات آه، لقمان وربنا بيتكلم على لقمان ولقد اتينا لقمان الحكمه فربنا القران بيشهد له ان ربنا اداله الحكمه هذا رجل حكيم ودي اول حاجه اقف معاها النهارده الحكمه دي حاجه غاليه قوي والله الحكمه مفتقده قوي يا فندم الايه بتقول يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا لقمان بقى عنده الخير الكثير ده ايه هي الحكمه كلمات حق وخير وصلاح وهدايه تنور وتحيي حياه البني ادمين تتقال في الوقت المناسب في المكان المناسب للشخص المناسب تاني ايه هي الحكمه مين بقى عنده الحكايه دي يعني انا لسه ما دخلتش في الاباء والابناء دلوقتي انا بتكلم على لقمان الحكيم كلمه الحكمه جت في القران 20 مره 20 مره كلمه كبيره وخلي بالك من تكريم ربنا لقمان آه، الصوره بتبدا بوصف القران القران الحكيم وبعدين بتتكلم عن لقمان الحكيم وكأن حكمته نور وقبس من حكمة القرآن ومن عظمة ال- من القرآن انت بقى بتقرأ القرآن كتير ولا ما بتقراش كتير يا ترى نور وحكمة القرآن خدت منها حاجة يا ترى انت بتتعامل مع الناس في الوقت الصحيح في المكان انا انا مش عايز اقول ان, إن الحكمة دي كل الناس تقدر تاخدها لا دي قليلة دي عايزة مجهود دي عايزة يعني عايزه بذل وعايزه عايزه عايزه شويه حاجات هقولها بعد شويه لكن لقمان حكيم والحكمه حاجه غاليه طب جاب منين لقمان الحكمه دي اصل الحكمه دي عشان تبقى حكيم وربنا يديك الحكمه محتاجه اربع حاجات اول حاجه تفكر وتامل كتير تتفكر مع ربنا كده وتبص في الكون كتير هل انت عندك دي اتنين علم وقراءه كتير كتير يعني لو واحد من الشباب بيسمعني دلوقتي ونفسه لما يكبر يبقى حكيم يعني يمتلك هذه الفكره انا حكيم عايز اربع حاجات واحد تفكر في خلق ربنا كتير كتير طول عمال بتتفكر في خلق. على فكره يا اولاد ويا شباب ويا بنات حكايه التفكر ده مش مساله عباده وبس انك تنظر في خلق الله فتحب ربنا اكتر طبعا ده اصلها بس لها علاقه بحاجه تانية بتوسع ده بتخلي ده يفتح يا ناس يا اللي عايشين في الغرب يا اللي ربنا ادالكم اماكن طبيعيه رائعه لو ما استفدتوش من الاماكن دي تشوفوا عظمه ربنا واحد والعقول دي بتنطلق مع رؤيه هذا الكون الهائل لما بتتفكر فيه لعوالم اخرى بينفتح المخ فلقمان عنده الحكمه بسبب واحد تفكر اتنين علم وقرايه اللي ما بيقراش مفيش فايده هيقطع عقله لانك كل ما بتقرا كتاب انت بتاخد حكمه وعقل بني ادم تاني تحطها جوه دماغك قريت 50 كتاب يبقى خدت خبره 50 واحد حطهم جوه كت- جوه دماغك كل ما تقرا كتاب انت بتحفر بير بير بترول في دماغك يعني واحد قعد 20 سنه وبعدين اما الف كتاب الكتاب ده فكر 20 سنه طب هو اداهولنا ليه يا اما عشان ياخد فلوس يا اما عشان عايز يوصل فكرته حقه خدت انت بقى الكتاب ده وقمت حاطه جوه دماغك حصل لك ايه بقيت حكيم مفيش حكمه من غير قرايه انسى لقمان عنده اربع حاجات واحد تفكر في خلق ربنا فالدماغ عماله توسع اثنين قرايه مستمره ثلاثه احتكاك لقمان كان عبد وبعدين اشتغل اجير وبعدين اشتغل مربي وبعدين وصل بقى قاضي وبعدين بقى قاضي قضاء وعمال يسافر في الارض عمال يحتك يا س- يا اباء ويا امهات اول حته للاباء والامهات الولاد لازم يشتغلوا في الصيف حتى لو انت غني وحتى لو معاك فلوس الولاد لازم ي- يتعلم انه يتمرمط ويتعب ويشقى ويشوف الدنيا ان هو تعب ويا شباب ما تقعدش في الصيف بتتفرج ما فيش حاجه اسمها حاطط ايدي على خدي حركه واحتكاك وسفر وتعليم شفت لقمان بص بتيجي الحكمه ازاي عشان حد يقول لي طب الحكمه دي حاجه م- يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة يا بخته يا بخته اللي أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اللي معاه الحكمة ده عنده حاجة كبيرة أوي أوي أوي أجيبها إزاي؟ ها واحد تفكر اثنين قراية ثلاثة احتكاك أربعة إنك تنزل بين الناس ويبقى عندك نية إصلاح ما هو طول ما أنت مش عايز تنزل تصلح الحكمة جواك ما بتطلعش انزل بقى بين الناس وعيش في وسط الناس فتفهم احتياجاتهم فتقول الكلام المناسب في الوقت المناسب للشخص المناسب ياما ناس حافظه علم قد كده وكلام في الدين قد كده حافظ نصوص لا لكن مش عارف احتياجات الناس ايه فبيقول كلام مش داخل على احتياجات الناس فيا اما يسمعوه فالدنيا تبوظ عندهم يا اما مش عارفين هو بيقول ايه هو ابتدى ايه ابتدى عبد هو عبد آه، حبشي هو من نوبه من مصر من النوبه هو عبد حبشي يا فقير وبسيط بس هنشوف ازاي ان تربيه العيال مش مرتبطه انت غني ولا فقير يا ناس يا بسطاء يا ناس يا مستورين اوعى تفتكر ان التربيه الكويسه مرتبطه انك لازم تكون غني التربيه الكويسه اخلاق وقيم ملهاش علاقه انت غني ولا فقير هو ابتدى عبد حبشي فقير بسيط وبيشتغل ايه بيشتغل نجار عنده حرفه بيشتغلها لكن حكمته هي اللي حررته من العبوديه ازاي هو له سيد هو عبد فسيده بيقول له يا لقمان روح اذبح لي عجل او خروف وهات لي اطيب ما فيه احلى حته فيه فجاب له القلب واللسان هو عايز ياكل الراجل فقال له طب اذهب وائتني باخبث ما فيه فقام رايح جايب له القلب واللسان فقال ما هذا فقال يا سيدي هما اطيب ما في الكون ان طابا واخبث ما في الكون ان خبثا فقال له اذهب انت حر خد بعضه وقرر يهاجر هيطلع من مصر على فين قرر يطلع على فلسطين ليه مين في فلسطين كان الوقت ده وقت سيدنا داوود ايه ده هو لقمان ملازم لوقت سيدنا داوود اه لقمان جه في وقت سيدنا داوود سيدنا داوود بيقود أمة و- وسيدنا داوود أتاه الله الملك و- و- والحكمة أيضا وربنا بيقول وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب سيدنا داوود كمان حكيم وسيدنا داوود ربنا اداله ملك شديد وهيجي من بعده ابنه سليمان ليبني أقوى مملكة حصلت في تاريخ بني إسرائيل ويقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هو جه في وقت داوود وراح هاجر اهو هيبدا يبان ازاي الشخصيه ازاي الحكمه بتتكون حركه وجهد وصل الى فلسطين وصل لسيدنا داوود اشتغل عند سيدنا داوود اجير ابتدى اجير عند سيدنا داوود يا جماعه اللي عنده حكمه هيبدا يعلى يعلى يعلى واللي هيتعب اه يعلى يعلى يعلى اشتغل آه، آه، اجير عند سيدنا داوود فسيدنا داوود بدا يلاحظ ان الانسان ده غير عادي ومتميز وهو من حكمته بص بيتعامل ازاي مع سيدنا داود بقى مش كل شويه بيساله في ناس لما تبقى قاعده مع حد مهم او او حد عنده علم او حد ناجح يبقى على طول عمال يزن عليه هو ما عملش كده خفيف ف... فبيحكي لك القصه دي بيقول لك ان سيدنا داود ربنا علمه صناعه الدروع فهو اول مره في حياته يشوف الدرع ما ما يعرفش لقمان الدرع فسيدنا داود عمال يعمل الدرع ويصنع الدرع وهو ح- عايز يعرف ايه دون بس قال لا اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه لغايه بعد كم اسبوع لقى سيدنا داود ماسك الدرع وبيقول نعم الدرع للحرب فقام قايل اه فهمت عرفت ايه هو اللي كان بيعمله فقام قايل الصمت من الحكمه وقليل فاعله يعني مش الحكمه بس انك تتكلم ده من الحكمه كمان امتى تصمت في الوقت المناسب بالطريقه امتى تتكلم وامتى تسكت أص- الحكمه الصمت من الحكمه وقليل فا- فعجب سيدنا داود فسيدنا داود في الوقت ده كان بيحاول يبني أمة وبيبني دولة فكان محتاج حكماء يربوا الجيل الجديد رموز للإصلاح يا ترى بلادنا دلوقتي فيها حكماء يربوا الجيل الجديد يا ترى في رموز للإصلاح ولا الرموز كلها يا مهجرة يا مش موجودة يا بتتحطم يا بتتشوه والمصلحة مين إن الرموز ما تكبرش ليه لمصلحة مين لمصلحة الجيل الجاي مش حرام سيدنا داود عمل العكس هو اللي بيدور على الحكماء عشان يربوا عشان يربوا سليمان وجيل سليمان اللي هيقود لسه داوود عظيم لكن لسه في اعظم من كده اللي هيجي بعد كده سليمان مع- اللي جاي محتاج اعداد غير عادي محتاج حكماء فيجيب لقمان ويقول له تتنقل من عبد الاجير لمربي لبني اسرائيل حكيم من حكماء بني اسرائيل وينطلق الى مهمه جديده مهمه كبيره ده هيصنع مع داوود جيل النهضه اللي هو سليمان و- و- و- وجنوده واللي ابن داوود هيبقى من ابن ابن لقمان هيبقى منهم فيشارك داوود في صناعه جيل النهضه داوود نبي ولقمان حكيم مربي لاجيال وربنا كان المدرسين ربنا كرمهم جعل صوره باسم واحد مربي لقمان وكأن كل مدرس المفروض انت لقمان اوعى تعيش عشان الدروس الخصوصية وتاكل عيش وخلاص انت لقمان ويبدأ يربي بني إسرائيل فيختار داود لمهمة أعلى ايه هي قاضي في بني إسرائيل ثم يختار المهمة أعلى قاضي قضاة بني إسرائيل يا نهار أبيض متخيل من عبد يا شباب خلي بالك داود كمان كان كده مش مش داود ابتدع راعي غنم وبعدين قتل جالوت فاكرين قصة طالوت وجالوت وبعدين بعد شوية أتيناه الحكمة وفصل الخطاب وبعدين قاد بني إسرائيل وبعدين أبو, أبو سليمان عايز أقول إيه يا شباب خلي عندكم أمل وتعبوا على نفسكم العبد بقى قاضي قضاه وراعي الغنم بقى داوود النبي الحكيم عايز تقول إيه اتعب على نفسك هم ما بقوش كده غير بشغل وانتاج وعباده وصله بالله اتعب اتعب على نفسك اشتغل اتعلم واقرا وذاكر واشتغل وسافر وتحرك وما تضيعش وقتك ربنا بيكبر الناس اللي بتشتغل اهو من عبد بقى ايه هو الان قاضي قضاء انا متخيل هو هو في الوقت ده اتجوز وخلف انا متخيله مشغول قوي م- انت متخيل ده ب- ده قاضي قضاء مين لبني اسرائيل متخيل كميه الخصومات بقى في بني اسرائيل وكميه الجدل وكميه المشاكل وكميه ده راجل بيشتغل شغلانه غايه في الصعوبه وغايه في القسوه حاجه حاجه مش سهله اه سيبكوا بقى من كل اللي انا قلته تعالوا نخش في الموضوع ده انا كل ده بعرفك بلقمان ايه الموضوع هو القران لما هيذكر لقمان هيذكره بايه وهو بيربي ابنه طب واللي انا قلته ده لا مش هيذكره طب ولقمان وحكمته في في بني اسرائيل لا مش هذكره ياه اصل اصل لقمان مع كل حكمته ما نسيش ابنه ومع كل مشاغله ما نسيش ابنه ومع كل اهتمامه ببني اسرائيل ابني الاول ده ابني يعني طب وحكمته ذكرت في ايه حكمته ذكرت وهو بيقول لابنه طيب يعني القرآن ما ذكرش بقية حكمه ده انت بس حكيت لنا واحدة جامدة جدا اللي, اللي- اللي قالها لسيده دي طب وفين بقية حكمه ربنا لما هيذكر هيذكر حكمته لابنه ولما ذكر في القرآن سر تشريفه في القرآن انه خد باله من ابنه مش اللي عمله مع بني اسرائيل ياه ربنا عايز يقول لنا ايه اه ادي اول لفتة كلمة للاب جوهرية دور الاب يا اباء بمنتهى الوضوح الغوا التوكيل اللي انتوا عملته لستات الاباء من 25 سنه كان هو اللي بيربي وبيشارك الام في التربيه كان هو اللي بياخد باله من العيال ويشارك الام في اخدان بالها كان كان كان مربي الاب ال- ال- المهتم باولاده اللي عايش مع اولاده حصل في اخر 10 سنين ان اتعمل توكيل وتفويض الاب قال للام انا مفوضك انت تربي وانا اجيب فلوس وتحس ان هم خلاص اتفقوا على كده وموافقين على كده واديك دليل يوم ما الابن بينحرف او يشرب مخدرات او يعمل مصيبه الاب بيعمل ايه بيمسك الام يعمل فيها ايه انا اعمل لكم ايه مش كفايه ان انا بشتغل وبجيب فلوس مش بيقول كده مش انت امال انت كنت فين والام يبدو ان هي موافقه على التفويض فتبدا تدافع عن نفسها ان هي غلطانه مع ان هي المفروض ترد عليه تقول له وانت كمان فين يعني احنا الاثنين مسؤولين هل الاب شغلته يجيب فلوس والام تربي الولاد ولا احنا شركاء في التربيه عمرك شفت واحد نزل يقدف في النيل ولا يقدف في مركب وبيقدف بمقداف واحده يفضل يلف حوالين نفسه لازم مقدافين لازم لازم الاثنين يتحركوا يا اباء لقمان ما اكتفاش ان انا حكمتي لبني اسرائيل انا بأدي دور عظيم في البلد لا لقمان ركز على ابنه وايه قيمه حكمتك لو الدنيا كلها اتصلحت والفوضى في بيتك ايه القيمه لحكمتك فين الحكمه ال- مصطفى صادق الرافعي له كلمه جميله يقول لك ان ان من الفوضى والضياع ان تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك وظبطت الدنيا تمام طب وبيتك بايظ عملت ايه لقمان و- و- ومعلش يعني انا انا عايز ادوس في دي شويه شفتوا سيدنا ابراهيم مع اسماعيل هو في حد مشغول اكتر من سيدنا ابراهيم بص الايه تقول لك ايه فلما بلغ معه السعي يعني ايه بلغ معه السعي كبر كبر معاه كبر تحت ايده انا وابويا مع بعض يا وشوف يقول له ايه قال يا بني اني ارى في المنام اني في في علاقه وفي وفي تفاهم دي اول حته في لقمان ما ينفعش اعدي لقمان آه، م- وعايز اقول حاجه كمان هو دلوقتي لقمان هنبدا نسمع الايات لقمان هيبدا يوعظ ابنه آه، صفحه كامله آه، يعني صفحه من النص ربع مواعظ مواعظ مواعظ عايز اقول لك حاجه مش ممكن لقمان ابنه يسمعه الا لو لقمان كان اصلا قدوه توافقني على كده مستحيل موسى وبعدين ده حكيم لقمان حكيم ما يعملش كده الاب القدوه والام القدوه خلي بالك انا كل شويه بستخدم لقمان واوجه رساله للاباء والامهات اول رساله وجهتها جوهريه دور الاب ابنك محتاج لك تاني رساله بوجهها للاباء والامهات من خلال لقمان اكيد كان قدوه والا مش ممكن كان يسمعوا أتقو... يا ايها الذين امنوا م- آه، م- لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لا لقمان حكيم ما يعملش كده هل انت قدوه اقول للاباء والامهات حاجه مهمه جدا مش عايزك تتكلم ولا توعظ ابنك احسن وسيله فعاله لتربيه ابنك تصمت لكن تكون قدوه يتفرج عليك يقول ابويا لقمان شايف ابوه بقى مع مراته بيتعامل ازاي اللي هي امه شايف لقمان بيتعامل مع الناس ازاي شايف اخلاق لقمان شايف زي ما هتكون هتبقى هل انت مثل اعلى لاولادك يا اباء ويا امهات انت مثل اعلى لاولادك انت حريص في مثل سوري جميل قوي يقول لك ايه عد المية قبل ما تكذب على الناس وعد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك وعد المليار قبل ما تكذب على الله عد المية قبل ما تكذب على الناس لكن عد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك هل انت اب قدوة آه، اعرف آه، آه، واحد هو كان آه، مدرس فبيسأل الولاد في الفصل ها يا ولاد كل واحد فيكم عايز يطلع ايه هم كانوا على بلد حدودية مع بلد تانية فبيقول انت ها يا ولاد فكان منتشر فيها تهريب ال- البضايع فعايز تطلع ايه فولد قام طالع قال له انا عايز اطلع مهرب يا استاذ فالولد ما بيضحكش الولد بيتكلم جد فالفصل ضحك الولد مش فاهم هم بيضحكوا ليه هو ابوه مهرب هو عايز يطلع زي ابوه انتوا ليه بتو... يعني الولد الولد الولد بريء انا عايز اطلع مهاجر يا استاذ انا عايز اطلع زي بابا سيدنا علي وسيدنا عمر قاعدين مع بعض فسيدنا عمر بن الخطاب لما شاف الغنائم جت من من بلاد فارس حتى ال- ال- حته ال- ال- الالماظ اللي تقدر تحطها في جيبك محطوطه زي ما هي كده محطوطه في المسجد فبيقول ان قوما ادوا الي هذا لامناء اللي عملوا كده دول امناء فرد عليه علي بن ابي طالب وقال يا امير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا احنا بنقولها بنقولها للحكام وبنقولها وبنقولها وبنقولها للمسؤولين و... بس كمان بنقولها لنفسنا بنقولها للاباء عففت فعفوا قبل ما تقوم امك ابنك ازاي عمل المصيبه دي او بنتك ازاي عملت المصيبه دي عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا دي ال اه ندخل بقى على الايات نسمع الايات هنسمع الايات بسرعه وبعدين نطلع الفاصل وبعد الفاصل هطلب من الاباء والامهات حاجه انا هقرا الايات دلوقتي بسرعه الايات في سوره لقمان في الجزء الواحد والعشرين من اول الايه آه 13 لغايه الايه 19 هقراهم بسرعه ونطلع فاصل عندنا واجب عملي في الفاصل للاباء والابناء لان الآ- الايات كمان بتكلم الابناء جامد قوي قوي ممكن كل واحد يشتغل على نفسه على حاله ويبص ويقول انا ربي ولادي ازاي والابناء يقولوا المفروض اتعامل مع ابويا ازاي واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك- إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني ايه وايه اولويات التربيه واقول ايه لاولادي قبل ايه وايه اللي عايزين نقوله للولاد تعالوا نكمل مع بعض لقمان ومواعظ لابنه وكلام للاباء والابناء وكلام للامهات القصه بتتكلم عن مواعظ آه، لقمان آه، قرينا الايات وهنبدا نخش في التفاصيل بس قبل ما ندخل في التفاصيل الحقيقه جت في دماغي فكره آه، لقمان حكيم المواعظ كتير قوي والشديدة وصعبة وهنتكلم فيها دلوقتي في سؤال هو ابنه سمعه ازاي يا اباء وامهات ازاي ابني يسمعني ازاي اخليه يسمعني حكمة لقمان محتاجين الاباء والامهات يتعلموا منها هي الحكمة قلنا معناها ايه تقول ايه امتى ازاي طب ما الاباء طول عمرنا عمالين ننصح ولادنا مفيش حاجة بتتغير انصح امتى وانصح ازاي انا عايز قبل ما نرجع للايات اقول الحته دي يعني. احنا محتاجين حاجه اسمها الاب الصديق احنا السنه اللي فاتت كنا عاملين برنامج اسمه الجنه في بيوتنا كان بيتكلم على المعاني دي عايزين الاب الصديق الاب اللي يصاحب ابنه وبنته يخرج معاهم مش كل العيله خارجه انا وبنتي خارجين نتعشى مع بعض انا وابني اللي عنده ست سنين خارجين نلعب رياضه مع بعض احنا اصحاب انا وابني اصحاب هل ده موجود يا اخوانا؟ احنا نعرف الاب الموجه ونعرف الاب المربي ونعرف الاب الم... البابا مو- موجود برضه لكن هل نعرف الاب الصديق؟ هل في الاب الصديق؟ الاب اللي مصاحب ابنه واللي بيستمتع بالصحوبيه دي هل في الاب اللي مصاحب بنته انا وماما اصحاب انا وبابا اصحاب وبنخرج مع بعض وبنحكي مع بعض وبناخد راي بعض في ال- في المواضيع انت محتاج الاب الصديق في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بالذات قبل ما تفاجأ بمصايب حصلت قبل ما تفاجأ بكوارث حصلت يا اباء ويا امهات اوعى تلجأ للموعظه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه قبل كلمه يعظه في كلمه مهمه قوي قوي قوي اسمها هو هيسمع مني اصلا ولا لا هل انت اب صديق هل انت حريص على هذه الصداقة؟ الأب الصديق اللي يفهم احتياجات ابنه وبنته من فلتة عينه من فلتة من لفتة عينها زي حما موسى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين آه، بعد ما سقى لها و- وشلها المية فقام رايح له أبوها قال له إيه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الأب فهم احتياجات بنته الشاب ده شاب ممتاز قوي وأمين و- وفهم يع- و- وفهم ابوها بمنتهى السرعه الاب الصديق زي النبي صلى الله عليه وسلم والسيده فاطمه 18 سنه كل ما يخرج من المدينه او يدخل المدينه اول حاجه يعملها يقبلها في رأسها وما يسيبش المدينة ولا يدخل المدينة إلا لما يزورها وقبل وبينه وبينها علاقة خاصة يعني هو متجوز زوجاته لكن أنا وبنتي علاقة علاقة علاقة حميمة وقبل ما يموت يقول لها سر في في ودنها فتسمع السر فتبكي وبعدين يقوم قايل لها سر في ودنها فتسمع السر فتضحك السيده عائشه تقول لها بيقول لك ايه تقول لها ما كنت لافشي السر ده حاجه خاصه بيني وبين ابويا ما كنت ما كنت لافشي سر رسول الله فبعد ما يموت تقول لها طب ما تقولي لي قالت لها اول مره قال لي اني ميت الليله طب ما كان ممكن يقولها للناس كلها ده في انا وانا وابني في حاجه بينا احنا الاثنين فبكت فما يلف ودنا انت اول اهلي لحاقا بي فضحكت فهل هل الاب الصديق ده موجود هل موجود عندنا الاب الصديق شوف سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى يعني ايه فانظر طب لو قال له لا مش هيذبحه طب ما ليه فانظر ماذا ترى انا وابني احنا بنتناقش في كل حاجه ابراهيم واسماعيل ال- ال- العلاقه بينهم تسمح بالنقاش في كل شيء يا بني ان الله امرني ان ابني له بيتا قال يا ابت اطع ربك قال وتعينني قال واعينك فاشتغلوا مع بعض ودايما القران يقول لك ابراهيم واسماعيل وهم بيبنوا البيت تعالوا ن- بعد ما قلنا هذا الكلام تعالوا ندخل على الايات تاني ونقول واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ها تيجي نرتب الاولويات اول حاجه هتقولها لاولادك ايه اول حاجه الله اول ما هتشتغل مع اولادك حب الله هتشتغلها ازاي كلنا بنشتغل نظري لا الايات علمتك حاجتين ساعات نظري وساعات عملي نظري واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ده ايه دون ال- النظري طب وعملي بعدها بايتين يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل تخيل هو ماشي معاه كده في الطريق فشافوا حبة من خردل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل حاجة ملهاش أي وزن ولا متشافة فتكن في في صخرة ويمسكها كده ويرميها له شايف دخلت بين الصخور إزاي أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله على كل شيء قدير مسألة حب الله و- ومعرفة عظمة الله من سن خمس سنين انت مطالب تبدأ تغرسها في ابنك وبنتك وتشتغل عليها اول حاجة اول آية لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وبعدين قام داخل على بر الوالدين وراجع تاني لله كأن دي محتاجة على طول لازم تفضل تدوس عليها وتأكد عليها ادي اول حاجة اشتغل فيها لقمان مع مع اولاده ويا جماعة ويا اباء ويا امهات لو ابنك طلع لقى ابوه ما بيصليش لو ابنك طلع لقى ابوه مش قريب من ربنا ازاي بعد كده عايزه ي... ازاي عايز الله يدخل في قلب ابنك تخيل ابنك صحي من النوم يشرب لقى ابوه واقف بيصلي الفجر اقوى من الف موعظة عن الصلاة اكتر من الف درس تديهوله على الصلاة الله ازاي ربنا تكبر اسم ربنا في قلب ابنك بالكلام النظري يا بني لا تشرك بالله وبالحاجات العملية زي ايه اقعد فكر بقى هو هنا لفت نظرك لحاجة عملية ازاي ان هو مسك له حباية صغيرة وقام رميها له جوه صخرة شايفها يأتي بها الله الله تبارك وتعالى مطلع بيعلمه اسم الله الرقيب السميع العليم من خلال حاجة عملية ممكن تعمل مع ابنك كده يبقى اول حاجة الله تاني حاجة بر الوالدين تاني وصية على طول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حاجة جميلة قوي المفروض إن لقمان بيتكلم عن بر الوالدين وهو الأب لكن وصاه على مين؟ على أمه يا سلام لما ابنك يلاقيك بتتكلم على أمه كويس قدامه يا آباء ويا أمهات لما بيحصل بينكم مشاكل داروا قدام عيالكم الله يخليكم حرام عليكم انت بتأذيه انت بت... انت بتحطمه انت بتعاقبه انت دي, دي اشد من لو رميته في الشارع ان ان اب وام يتخانقوا فكل واحد يتكلم على لابنه على الطرف الثاني تخس انا بفرح قوي لما الاقي ام متطلقه وجوزها بهدلها وبتتكلم لابنها كويس عن ابوه اصل ده ابوه اصلها مش بتع... هي هتعاقب ابوه ولا هتعاقبه هو هي بتعاقبه كده هي بتحطمه بتاذيه من جوه انا بزعل قوي لما الاقي ام اتخانقت مع جوزها فتحرم الاب من الولد او اب يحرم الام من الولد لقمان عظيم لقمان اول حاجه قال له ابوك وامك وبعدين قام ماسك الام ومركز عليها انا بوصيك بامك امك دي كذا امك دي اللي تعبت حملته امه وهنا على وهن امك تعبت فيك انت ما كنتش عايش ساعتها انت ما تعرفش هي تعبت قد ايه واتبهدلت قد ايه يا اباء ويا امهات حرام عليكم ولادكم شوفوا ال- القصه كلها تربيه كلها معاني التربيه يعني لو عايز تجمع معاني التربيه كلها ازاي نربي ولادنا قصه لقمان اوعوا يا اباء واوعوا الابتزاز العاطفي هديلك كذا بس آه، اعمل مع امك كذا او للاسف بنشوف ده في بيوت او لما يجي هو غلط في امه ما تعملوش حاجه لكن لو غلط فيك تعمله كتير وتأدبه كتير طب وهي فلقمان بيعلمنا درس جميل قوي لا كبر الام في عينين ولادها ويا امهات كبري الاب في عينين ولاده وبعدين ياخده بقى ويروح بيه على بر الوالدين وانا عايز اقف شويه مع الشباب عشان انا عمال اكلم الاباء وعمال ادوس مع الاباء انا عايز اكلم الولاد شويه في بر الوالدين انتوا اخباركم ايه ووصينا الانسان بوالديه كل بقى الناس اللي قاعده وكل الناس اللي بتسمعني انت عامل ايه مع ابوك وامك اقول لك حاجات كده ت- تفوقك او يمكن توجعك او او تصحيك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك حافظ على ود ابوك يا بنات ود ابوك خلي بالك ما قالكش احفظ صلة ابوك وده ابسطه ضحكه اغضيه احفظ ود ابوك ابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك مل- ملكش نور في الدنيا ملكش حلاوه في الدنيا طب اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احب النظر لوالديه من احب النظر لوالديه فانا بريء منه يوم القيامه اللي يبص لابوه بغل اللي يبص لامه بضيق من احب النظر لوالديه لابويه فانا بريء منه حديث النبي ما ضر اباه من سدد اليه النظر عارف البصه اللي تفضل مركز على واحد وباصص له ما بر من سدد يعني ده مش ده مش نظره حاده ده اللي فيها جرأه م- م- مش نظره آه، غضب دي نظره جرأه عيني بعينك راس براس ما بر اباه من احد اليه النظر شوف حديث ان اوعى اوعى تكسر قلب ابوك وامك اوعى كسره القلب اوعى اوعى جرح قلبهم لو لو ضحكتي عليهم او عرفتي حد من وراهم او او اوعى, اوعى كسره القلب فاكرين علقمه الصحابي اللي جاي يموت فبيقولوا له قول لا اله الا الله بيقول الشهاده ما عرفش يقول الشهاده قول الشهاده مش عارف يقول الشهاده فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول اله ام اه له ام يا رسول الله اه هو الموضوع امه طب والنبي جابها منين آه مش عارف ينطق الشهاده ليه دون تعال يا امه اوقدوا له نار وارموه فيها لو مش مش هيرميه ولا حاجه لكن ها بي- بيحنن قلب الام بيوري الام فقالت عفوت عنه يا رسول الله طلع ايه طلع إن- كان مضايقك في ايه يا امه كان بيجيب الفاكهه يديها لمراته واولاده ياكلهم الفاكهه الحلوه ويديني انا الفاكهه اللي مش كويسه قلبها اتكسر عشان دي طب انت كسرت قلب امك في ايه بقى فاكر لما قعدت تطلبك وقمت قافل الموبايل وشدد البطاريه بره وقلت عشان مش عايز وجع دماغ وفضلت يوم تدور عليك فاكر لما قمت قافل الباب في وشها وقمت قافل على نفسك المفتاح واختفيت فاكر فاكر فاكر فاكر اوعى كسرة الأم لغاية ما عفت عنه فقام لسانه فجأة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا شباب ووصينا الإنسان بوالديه الآيات كلها خلي بالكم أكتر وصية خدت وقت حكاية الوالدين يعني كل الوصايا كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة وجي عند الأبوين أيتين أيتين كبار شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم مفيش كلام معاهم يوم القيامة أول واحد فيهم العاق لوالديه شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد مذلول في الدنيا والآخرة رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق حتى يقضى بين الخلائق آخر واحد يخش آخر حاجة لما كل الناس يتقضى فيها العاقين آخر ناس واقفين لوحديهم بره اللي كان ها يا اخوانا يا شباب ووصينا الإنسان بوالديه شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة حد حد داخل رمضان وعاقل أبوه وأمه صوم بقى وصلي زي ما أنت عايز واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شوف الكلمة يعني أنتوا عارفين ليه جناح الذل إيه، جت منين هو هو الذل له جناح انتوا عارفين الطيور لما بتخبط في بعضها او تتخانق مع بعضها امتى طائر يستسلم ايه دليل ان الطائر يستسلم عشان تقف المعركه يقوم فارد جناحه ومنزله على الارض وموطي جسمه جسمه جسمه جسمه معناها انا استسلمت فربنا بيقول لك شايف المنظر بتاع الطيور ده تعرف تعمل زيه واخفض لهما جناح الذل تعرف تبوس ايدها تعرف تطبطب عليها وتقول لها ادعي لي وتبقى وتبقى بتذل نفسك كده تعرف ما تعندش خلي بالك واخفض لهما جناح الذل اوعى تعند مع ابوك وامك انا لسه هنا في واحنا بنصور البرنامج آه، اب آه، متجوز آه، ست تشيكيه الام تشيكيه والاب سوري فماشيين مع اولادهم والله شفت منظر اهل سوريا دول بيربوا تربيه جميله قوي بنتهم كبرت حاجه و20 سنه وبتشتغل بنت سوريه كشكيه فالاب رباط جزمته مفكوك انا حكيت الحكايه دي شفتها قبل كده في- في لندن بس الاب كان مصري والابن مصري بس بنت تشيكيه والاب سوء والله يا جماعه في وسط المحل وهم بياكلوا قالت له استنى يا بابا وهم طالعين من المحل بعد ما اكلوا قالت له استنى يا بابا ونزلت على الجزمه ربطت له الجزمه انا قلت البنت دي ربنا هيرضى عنها البنت دي ربنا هيكرمها واخفض لهما جناح الذل اوعى العند صاحب امك صاحب امك شوف وصاحبهما في الدنيا معروف طب يعني يعني الايه بتقول ووصين حملته ليه ليه تصاحب يعني ايه صاحبهم عارفين الراجل اللي راح للنبي قال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي اصاحب مين قال امك هو الراجل ليه عاد السؤال يا رسول الله انا بتكلم على الصحاب يعني اصاحب مين امك طيب بعد امي يا رسول الله اصاحب مين امك يا رسول الله عرفت مرتين وبعدين اصاحب مين الصحاب مين قال امك طب يا رسول الله عرفت ب- ثلاث مرات امي طب ومين ابوك انت مصاحب ابوك وامك ولا انت قافل على اصحابك والانترنت والتشات والتليفون وابوك وامك اللي, اللي خلفوك عشان يقعدوا معاك ويتكلموا معاك ويفرحوا بيك ما بتتكلمش معاهم ومالكش علاقه بيهم لقمان بيفكر ابنه بالكلام ده لو بيفكر ابنه بحاجه تانية بيفكره بالماضي ذكريات الماضي عايز قلبك يحن على امك ذكريات الماضي حملته امه وهنا على وهن دون مجديا الحديد والكالسيوم ن- نقص في جسمها عشان تغذيك وفرحانه حد يتاخد من جسمه ويفرح دون مجديه كان عندها احلام كتيره وهي صغيره زي احلامك دلوقتي احلام كتيره اتنازلت عن كل احلامها علشان حلم واحد بس هو انت ده جازتها برضه ولذلك الايات بتفكرك بالماضي ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين يا اخي ان اشكر لي ولوالديك الي المصير انت راجع لي الا ابوك وامك تاني تعالوا نشوف الايات عملت ازاي اول حاجه ربك ها هنربي ولادنا على ايه الترتيب واحد معرفه الله اثنين بر الوالدين ثلاثه يا بني اقم الصلاه صلي بالليل صلي قوم صلي اقم ما قالوش صلي بس اقم الصلاه يبقى ثلاثه العباده عايز رب ثالث حاجه ابني عايزه يصلي ها رابع حاجه الايجابيه في الحياه ايه ده دي من ضمن الوصايا انا كنت فاكرها كلها وصايا دينيه لا لا لا لا, لا ده بناء شخصيه واحد ربنا ها اثنين بر والدين ثلاثه عباده اقم الصلاه اربعه ايجابيه في الحياه اللي هي ايه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر امشي صلح في الدنيا واصبر على ما أصابك هتتبهدل لو صلحت فتعلم الصبر على طول طالما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك آه، قاعدة معروفة فبيعمل إيه؟ بيعلمه خبرات حياة وإيجابية حياة انزل واتحرك في الدنيا انزل اشتغل انزل في الصيف اعمل يبقى النقطة الرابعة اللي بيربي عليها ابنه لازم تحتك في الحياة ولازم تصلح ولازم تبقى إيجابي يبقى ها تاني الله اتنين بر الوالدين تلاتة عبادة أربعة إيجابية في الحياة ها خمسة بعد الإيجابية في الحياة يا بني ولا تصعر خدك للناس أخلاق ها شايف الترتيب ها دخلنا نمرة خمسة على إيه على الأخلاق واختار خلق من الأخلاق أساسي كله إلا الكبر والعجب خليك متواضع ولا تصعر خدك يعني إيه تصعر خدك للناس الصعار ده مرض كان بيصيب الإبل تتلوي عنقها ما تعرفش ترجعها تاني فتبقى ماشيه عامله كده عارفين ال عارفين اللي عامل كده بيبص للناس كده اهو ده عنده سعار بس هو مش واخد باله ولا تصعر خدك للناس اه ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور يبقى خامس حاجه اخلاق خاصه التواضع تواضع للفقراء و- وضربها له بمثل عملي واخدين بالكم مره حبه ومره الجمل ومره ب... بيعلم ابنه عملي مش بيعلم ابنه نظري ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك نمره سته ايه تربي عليها اولادك خلي عندك هدف من عيشتك لازم يبقى لك هدف في حياتك يعني ايه واقصد في مشيك خلي عيشتك لها هدف خلي مشيتك لها قصد لها مراد لها لها حاجه انت رايح لها خلي في قصد من مشيتك القصد يعني المراد والهدف واقصد في مشيك دي النقطه السادسه النقطه آه، النقطه السابعه النقطه الثامنه والاخيره الادب والذوق واقصد في مشيك امشي بشويش تتفهم كده وتتفهم كده واغضض من صوتك ايه ده ده حتى الاتيكيت بيعلمه له آه، صوتك يرعل قد ايه كانه بقى بيقول لك قيس تلبس ايه وتاكل ازاي ولما تخش الحمام ازاي تحافظ عليه نظيف و و و و و. كل الادبيات والذوقيات اداله ثمان حاجات ثمان حاجات علمها له واحد معرفه الله اثنين بر الوالدين ثلاثة أداء العبادة إقامة العبادة إزاي تحس بالعبادة أربعة الإيجابية في الحياة خمسة الأخلاق خاصة التواضع ستة اجعل لنفسك هدف في الحياة اقصد في مشيك كل مشي أنت رايح بتعمل دي ليه تمنى الأخيرة الأدب والذوق مشيتك شكلها إيه وصوتك شكله إيه يا أدم. دي وصايا لقمان لابنه احنا خلصنا ال- الحلقة فاضل كلمة واحدة بس واخدين بالكم كل ما يتحرك يقول له ايه يا بني يا بني يا بني هم ثمان وصايا دايما بيبتدوا بكلمة يا بني ايه عايز تقول لنا ايه عايز اقول لغة العاطفة يا اباء الحنية بنتك محتاجة حنان وحضن وبالذات البنات ولو ما لقيتش الحضن ده في البيت اخاف عليها تدور عليه بره البيت الحضن لاولادنا الحنان لاولادنا لغه العاطفه بدل كل حاجه انت اصلك طول ما انت بتتصرف كده ما انتاش فالح وهو فعلا مش هيفلح بس ده لغه العقل ممكن تحط لغه العاطفه قبل لغه العقل انت طول ما انت بتسوق بالسرعه دي هتموت انت فاهم انا بقول لك ايه هتموت صح هو هيموت لو فضل سايق بالسرعه دي بس في لغه قبل كده لغه العاطفه الشباب بيقول لك مهما كان باين ان هو ناشف وجامد بيقول لك المس قلبي عشان اسمعك فوت من قلبي على عقلي عشان افهمك ال- الشباب عايز حد يكلم قلبه ويطبطب على قلبه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا اباء قبل ما وعظ لقمان ابنه ابتدى بكلمه يا بني قول فيها بقى الحب والحنان كله مش كلمه دي احاسيس ومشاعر عبر عنها بكلمه يا بني احاسيس لغه العاطفه مهمه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كده عمره ما يوعظ واحد من صحابته الا قبليها لفته عاطفيه يخرج مع معاذ بن جبل عايز ينصحه نصيحه معاذ بيقول لك ايه فاخذ بيدي ومشى بي ماسكه اصحاب ومشى بي وهو بيتحرك بي ثم نظر الي وقال يا معاذ اني احبك انا بحبك فلا تنس أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حد فهم؟ الأول أنا بحبك ومسكة إيد وطبطبة وبعد ما تطبطب وتمسك الإيد توعظ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عنده 13 سنة وشكله ذكي وممكن لو اتعلم يبقى من النبيين فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ابن عباس بيحكي ففتح ذراعي وضمني وقال لي في اذني اللهم فقهه يعني ايه اللهم فقهه دي رساله لابن عباس هو بيدعي له بيقول له ذاكر بيقول له خليك جدع بيقول له اشتغل بس شوف الطريقه شوف التغليفه انا اعرف واحد كان بيشرب مخدرات قعد 15 سنه يشرب مخدرات إيه، سنه حاجه و20 القصه دي حصلت مع بنت مسلمه باكستانيه بتشتغل في رعايه الاسر معانا في انجلترا ال- ال- الاسر اللي عندها مشاكل في بيش... ولادهم بيشربوا مخدرات اسمها نيلم فنيلم دي باكستانيه مسلمه ما شاء الله بنت ممتازه فالست راحت لنيلم بتقول لها ابني انا عايز اطرده من البيت هيبوظ بقيه اخواته ده ده مقرف انا مش طايقاه بيشرب مخدرات وعمل وعمل آه فنيلم قالت لها انت اخر مره قلت له انا بحبك امتى؟ قلت لها بحبه ايه ده انا عايز اقلع واطرده بره البيت تقولي لي اخر مره قلت له بحبك امتى؟ قلت لها اخر مره قلت له بحبك قالت لا انا ما اقدرش اقولها مش عارفه اقولها قلت لها ممكن ترجعي النهارده لابنك وتحبيه من قلبك بصدق وتقولي له انا بحبك مش عارفه قلت لها حاجه ست بتحكي ميلا بعديها باسبوع تقول لها رجعت البيت قعدت قدامه على الاكل على الترابيزه اكتشفت ان انا مش عارفه اقول له انا بحبك بحاول مش عارفه جمعت نيتي ودست على نفسي وصدقت النيه مع ربنا بيقول لي مالك انت ساكته في في حاجه فبصيت له قلت له انا عايز اقول لك انا بحبك عشان انت ابني ومهما عملت انت حته مني فانا لازم احبك بتقول لي عيط كان المدمن ده عيط فبتقول وانا عيطت وقمت وحضنته وبكينا هو لسه ما تعالجش بس قرر يبدا العلاج يا بني يا بني تمن وصايا كل وصية يا بني يا بني يا بني أنا خلصت القصة أسأل الله تبارك وتعالى أنه يفتح علينا ويحفظ بيوتنا وأولادنا القصة بالكامل موجودة على عمرو خالد دوت نت وكل التفاصيل والمعاني التربوية موجودة على عمرو خالد دوت نت وبشرى في على عمرو خالد دوت نت موقع جديد للأطفال جوه الموقع من سن 8 لسن 12 سنه اسمه توت توت بالمناسبه اللي عايز اي حاجه معمول للاطفال مش للاباء معموله من 8 كله معاني نساعدكم فيها ازاي الثمان حاجات اللي اتكلمنا عليها النهارده نرتقي بيها من سن 8 لسن 12 شوفوه على الموقع ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هو الدليل في طريق سوا نمشي بيننا ماسكين ونتحمس كل شبر في أرض الله